هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اللهم إنني أشهد أنا وإخواني هؤلاء الذين يجلسون الآن في بيتك أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أنك رضيت ولك الحمد دائما وأبدا اللهم لك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ومما لم نسألك أيضا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا اللهم صل على النبي محمد في الأولين وصل على النبي محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على النبي محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم انا نسالك ان ترزقنا حمدك وشكرك وتقبل منا حمدك وشكرك اللهم اعذرنا واغفر لنا تقصيرنا في حمدك وشكرك اللهم اتمم علينا نعمتك اللهم انا امسينا منك في نعمه وعافيه وستر فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله وارزقنا الصدق واجعلنا من اهله وارزقنا التوحيد واجعلنا من اهله وارزقنا العمل بالسنه واجعلنا من اهلها اللهم احينا على ذلك وتوفنا عليه واحشرنا في زمره اهله امين امين امين امين اخوتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله في الحقيقة أنا اليوم في احنا كنا قلنا هنقول الحالة اليوم الحالة اليوم أنا في غاية الحياء من الله كم أشهدتكم وشهدت معكم أن ربنا كريم كرمه يتجاوز الحدود ونحن نعيش في نعم نخجل من ذكر من ذكر بعضها وتواتر النعم وزيادتها وتكاثرها يجعل الانسان منكسرا تزداد ذنوبنا ويزداد فضل ربنا علينا تزداد غفلتنا وتغمرنا نعم ربنا علينا فالانسان يجب ان يستحي من الله ان يستحي من انه عاجز عن شكر نعم الله اللهم انا نعترف بعجزنا عن شكر نعمتك فاجعل عجزنا هذا قربة اليك انا احبكم في الله استوقفني في صلاة العشاء الليلة أن لله الحجة البالغة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أن تقول نفس يا حسرة أو تقول لو أن لي أو تقول أو تقول أو تقول ربنا بيقول لك لما تقع هتقول ايه بيقول لك قبل ما تقول فبيقول لك قبل ما تقول توب وانب وصلح وانا هقبلك دي إقامة حجة قل فلله الحجة البالغة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول فربنا بيقول لك قبل ما تقول كده أنت هتقول تعال لي دلوقتي عشان كده كنا بنقول اللي يفهم وعجلت إليك ربي لترضى يفهم من أتاني يمشي أتيته هرولة ولم يقل جواب من أتاه هرولة فما جزاؤه إذا كان اللي هيمشي لربنا شبر ربنا يقرب له ذراع واللي يقرب لربنا ذراع ربنا يقرب له باع واللي يجي لربنا مشي ربنا يأتيه هرولة طب اللي يجي لربنا هرولة ربنا يجي له ازاي ما قالش قال لأن هذا شيء لا يناله الوصف لا يناله الوصف طب انت مش ناوي بقى تهرول لربنا ما انت عمال تجري وتكفي على الدنيا صح يا ما جريت واتكفيت ورا النسوان وطلب رضاهم يا ما جريت وكفيت ورا شهواتك واكلك وشربك ولعبك وتهريجك ورضا الناس وحب الناس طب امتى بقى هتجري على ربنا يا ناس يا مسلمين يا عباد الله كفايه بقالنا سنين بنسمع ونتفرج ونتكلم وخلاص ما تقربوا من ربنا بقى قربوا من ربنا شوية ثم قبل أن أشرع في درس الطحاوية في قضية الشريعة نعمل إيه الحالة إحباط أنا محبط إن إحنا أول مرة في تاريخ مصر نخير في قضية الشريعة ويبقى شكلكم محبط قول لي انت في الاسبوع ده عملت ايه للشريعة عملتوا ايه عشان كده انصحكم بمشروع كل مسلم ان باي صورة من الصور كل واحد مننا يدخل على الموقع اللي اسمه الدستور ويكتب أنا رجل مسلم اسمي كذا ورقم بطاقتي كذا واسكن في المكان الفلاني أريد الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وكل قانون يخالف الشريعة فهو باطل وأشهد الله على ذلك كلنا نبعت لهم 2 3 4 5 6 مليون توقيع ادام هم بيقولوا ان الاكثريه مش عايزين وانا ما شفتش حد مش عايز بس انا بقول لكم اللي يشوف برامج التلفزيون اللي يقرا جرايد يجي له شلل حاجه تشل الناس دول المسلمين الناس دول عايزين ايه الناس دول بيجروا ورا ايه الناس دول بيعملوا ايه الناس دول مين اللي وراهم مين اللي زققهم علينا بجد صدقوني الوضع مخيف مريب والكلام ده انا ما كنتش عايز اقوله عمري بس انا بقوله مضطر لان يمكن اموت وما تشوفونيش تاني بعد كده بس بقول ان ال ال ال الظاهر الاعلامي ده مش هو حقيقه الشعب من جوه كل واحد من دول وراه ايه ما وراهش حد هو لوحده لكن حقيقة الشعب وحقيقة الأمة وحقيقة الناس دول الناس دول طيبين ويريدون الله ورسوله صح ولا لا أنا اتصلت امبارح مرتين ثلاثة بال ثلاثة أربع خمس مرات بال بالإخوة اللي فقدوا أولادهم على قضيب القطار اتصلت بخمس أفراد كده جابوا لي تليفوناتهم واتصلت بيهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله في غاية الصبر والتماسك أنا كنت مفجوع أكتر منهم ف انا بقول الامه دي فيها خير يا ناس انتوا احسن مني يعني انتوا كلكم رجاله واجدع مني بس عايزين نعمل حاجه للشريعه قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يسالنا انتوا عملتوا ايه والامور انا شايف انها ماشيه ناحيه مبادئ وخلاص وبعض المشايخ صراحه انا شايف كلامه في الشريعه مش عارف هو بيتكلم وهو خايف ليه طب احنا خايفين من ايه يعني اه انتوا خايفين ما انا بسال طيب انت انت لو خايف خايفين من ايه جزاك الله خير انا بقول اللي, اللي بيتكلم وهو خايف لا اصل ال اصل ال ما هي مبادئ كفايه وهي مبادئ مالها مبادئ ما لا هيلعبوا بينا بعد كده المبادئ زي بتاع بتاع امريكا اسمه ايه آه، اوباما زي اوباما بز- الحق والعدل والمساواه هي دي المبادئ مش دي الشريعه يا جماعه احنا عايزين شريعتنا شريعتنا اللي هي ايه اللي هي الاحكام احكام الشريعه ان الزاني يرجم والسارق تتقطع ايده وال... مش دي بس وعايزين الاحكام ال- ال- الزكاه واحكام الصيام حك- وعايزين كل احكام الشريعه بكل فروعها مش بس الحدود لكن عشان يقول لي مبادئ مش عايزين حد يلعب بينا فلو مش عايزين حد يلعب بينا اصدقوا الله وبينوا من نفسكم كده خير و- وبعزة انا قلت كده في خطبة الجمعة اللي انتم ما شفتوهاش هو احنا هنخطب الجمعة الجاية فين يا شيخ عمرو مسجد النور المحمدي في ال... هو ايه النور المحمدي دي في المرج الشاهد ايه ان في الجمعة قلت احنا بنطلبها بعزة احنا ما بنشحتش من حد ولا بنتسول من حد طبقوا فينا شرع الله رغم أنف الجميع على راس الكل أنا عيب وغلط ولا يجوز أن أنا أسأل الشعب ربنا يحكم ولا ما يحكمش ما ينفعش أن أنا أقول للشعب كده بس دي قضية الشريعة تعالوا بقى ل هنا المدرسة الربانية وهذا فرع العقيدة منها وفيه شرح العقيدة الطحاوية ووصلنا إلى الفقرة الحادية والأربعين منه وفيها والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار اللهم شفع فينا نبيك محمدا معنى كلمة شفاعة أنا واحد اسمي فرد لما يجي جنبيا واحد تاني يبقى شفعني بقينا شفع اتنين فمعنى كلمة شفاعة أنه سيشفع له أو يشفع فيه أو يشفع معه أن يسانده وينصره سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له عشرة أنواع من الشفاعة الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا محمد صل عليه من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين والحديث طويل جدا المشهور الذي فيه أن الناس يأتون سيدنا آدم يا آدم ألا ترى ما نحن فيه يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح كل الأنبياء يقول كده نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري حتى يأتوا النبي محمد صل عليه فيقول أنا لها أنا لها يا ترى لما كل الناس يتخلوا عن الدين تقف انت وتقول أنا لها ولا تتخلى أنت كمان عارفين سر الحتة دي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه القوة سرها من أول ما بعث صلى عليه أول ما بعث في أول لحظة لما نزل جبريل وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ أنا بعرفش أقرأ اقرأ قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال اقرأ يا جماعة أنا قلت لكم قبل كده أنا عايز لما أكلمك عن سيدنا النبي صلي عليه مش عايزك تسمع قصة ألف ليلة وليلة ما بحكيلكش أنا حكاية آه، لا أنا كنت بقول حكاية إيه نسيت أبو زيد الهلالي سلامة ما بحكيلكش قصة الأ- الرجل الأخضر أنا بكلمك عن حبيبك محمد فأنا عايزك لما بقول لك إن سيدنا جبريل غطه حس بصدرك بيتطبق حسها حسها حس كده إن- إن حد حضنك حضن شديد جدا فضمني فغطني حتى بلغ ها مني الجهد الثالثة فغطني حتى وجدت منه مس الموت ثم أرسلني شوف غطني ثم أرسلني ثم أرسلني يعني طلعني من حضنه زقني كده أقرأ الغطة دي غطة القوة غطة الحياه غطة الجاد غطة الروح أهو كل واحد فينا محتاج حد يغطه الغطة دي عشان يفوق ويصحى يصحى يفوق يفوق يشوف نبطل العيش اللي احنا عايشينها ان همه نفسه يبطل اللي عملوا فينا الظلمة ان كل واحد عايش همه ياكل العيش انه يجري على اكل عيشه غطت فواك تقول لك دينك اهم دينك دينك لحمك دمك وان قتلت وان حرقت قدمت كتير لولادك وقدمت كتير لنفسك وقدمت كتير لكل الدنيا قدمت ايه للدين كتير قلت كان في موقف بطولي تقدر تقول لي موقف بطولي للدين واحد في حياتك عملت وق- موقف بطولي للدين بطولة فين الغطة دي مع سيدنا النبي صلي عليه كانت دايما تخرج في المواقف لما عمه قال له يا, بن يا ابن أخي إن القوم قد جاءوا وقالوا وقالوا وقالوا فلما ظن أن عمه خاذله قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته هي الغطة دي اللي ظهرت يوم بدر وهو يقفز في داخل الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر هي الغ- الغطة دي هي اللي كانت في ايده يوم الاحزاب لما اعترضتهم الصخرة ففتفتها بايده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي دي فين القوة القوة في دين الله اللي مش شايفينها في الرجالة النهاردة فين القوة في دين الله فين العزة بالله ذلك أيضا سر أنا لها دعاء المسلمين له صلي عليه شوف بقى قد ايه قال فإن الوسيلة درجة فمن سأل لي الله الوسيلة وجبت له الشفاعة درجة أرجو ألا يعطاها غيري صل عليه لذلك دايما تقول ربنا آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته ما تنساش أبدا دايما كل ما تصلي عليه ادعي له بيها تنل شفاعته إن شاء الله أنا ما زلت مفعم بمعنى أنا لها أنا لها مش لاقي النهارده راجل واقف لنا النهارده نلتف حوله يقول آه انا لها انا لها دي الشفاعه الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم النوع الثاني من الشفاعه شفاعته صل عليه صلى الله عليه وسلم في اقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم فيدخلون الجنه يا اخوه قلت لكم زمان ان انا رحت منطقه ادي درس الكلام ده ايام ال- الكبت والحرمان ايام الظلم والاذى الله لا يعيدها بنتنطط كده في حتت فقوم من الاغنياء في مجلس شفت ان الناس دول لا بيعملوا حسنات ولا سيئات يعني الراجل ده لا بيزني ولا بيشرب خمرة ولا بيصلي ولا بيصوم تخيلوا بقى يعني خلينا نقول بيصوموا وبيصلي احيانا عشان يبقى مسلم بس ها؟ آه، لكن هو كده قال لك الحمد لله وفعلا دي حقيقة انه لا بيكذب ولا يغتاب ولا ينم ولا ياكل حرام ابدا بالعكس حريص جدا على اكل الحلال وعمره ما يبص لوحده ولا يشوف فيلم ولا يسمع اغنيه ولا ولا يصلي وقلت ان ده اخطر من اللي بيعمل حسنات ويعمل سيئات ليه لان مغرورين جدا جدا هي مش محجبة بشعرها وبتلبس قصير أرجلها عارية وفي نفس الوقت بتصلي وبتصوم الاثنين والخميس ومشكلة كبيرة جدا بنقول ايه أن شر الغرور الغرور بالله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ما اتضحتش المسألة اللي أنا عايز أقولها المسألة اللي أنا عايز أقولها أن قوما تساوت حسناتهم وسيئاتهم زي الست اللي قلت لكم عليها دي هي مش محجبة سيئات ضخمة جدا وفي نفس الوقت بتصلي وتصوم وتتصدق وتقرا قران حسنات كتيرة جدا وسيئات كتيرة جدا تساوت حسناتهم وسيئاتهم العلماء قالوا دول اللي يبقوا على الأعراف وعلى الأعراف رجال على الأعراف إذا نظروا إلى أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا نظروا إلى أهل النار يقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يقال ان دول اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم هم انواع نمرة واحد اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم نمرة اتنين حبسه حابس قد تكون حسناته راجحة بس حبسه عقوقه لوالديه او حبسه دين عليه لم يؤديه حبسه حابس منعه من دخول الجنة عليه مظلمة وهذه المظلمة لن يدخل الجنة حتى يؤديها أنواع اللي على سور الأعراف يقال أنه ودي مش كلام مش راجح مش كلام الأخير النهائي كلام تحت البحث أنه سيشفع فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيدخلون الجنة قال بعضهم لم يصح فيه دليل وقال بعضهم بل يدخل في عموم الأدلة مثل قوله صلى الله صلي عليه بقى مع كثرة الصلاة عليه بتجيب شفاعة صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري قال خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين ما تقول الله أكبر آه للمذنبين اللي زي حالاتي المتلوثين الخطائين الواحد بي- بيموت من الفرح أترونها للمتقين صلي عليه يقول لك بتفكروا يعني ان انا هشفع للمتقين ما المتقين ايه داخلين داخلين اما ديك لمين للغلابة اللي بيخبطوا اللي بيقوموا يقعوا فيبدو ان دول اصحاب الاعراف النوع الثالث من انواع الشفاعه شفاعته صلي عليه كتبت يا شيخ معاذ الله يرحمك ويرحم ابوك آه، شفاعته صلى الله عليه وسلم لاناس قد امر بهم الى النار فيشفع لهم فلا يدخلوها ولا حد كبر ده انت فين يا راجل من زمان ما شفتكش انت كنت على يميني ايه اللي جابك على شمالي انا بحبك في الله واللحية نورت والدنيا بقت زي الفل صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم الحديث ده لما قريته قلت يعني معقول الحديث ده كده يا شيخ معاذ شوف لنا الحديث ده صحيح ولا ضعيف ولا ولا انا جبت منين الكلام ده فالحمد لله طلع صحيح واحيانا بتلاقي الواحد مننا على فكره انا عملت حركه عجيبه في يوم الجمعه اللي فاتت في خطبه الجمعه في اخر الخطبه نسيت العنصر الاخير فطلعت الورقه من جيبي وقريت العنصر من الورقه اه ف وقلت يعني يجب على الداعيه ان هو يبقى قبل ما يطلع المنبر كاتب ايه؟ مش كاتب خطبته كاتب العناصر كاتب العناصر الاساسيه وكاتب الاحاديث بتاعته الصحيح ولا ضعيفه عشان اصل دي حج انا حجه بينك وبين ربنا يعني لما بقول لك حاجه انت بتعتمد على اللي انا قلت لك عليه فعشان كده ما اقدرش اخونك ما اقدرش اضحك عليك ما اقدرش اغشك قولوا لي بتضحك ليه عندي بعض النساء نسائي زوجتي يعني اقول لها اغشك ولا اقول في وشك تقول لا غشني والحقيقه ان انا ما اقدرش اغشكم يعني والله وانا بقول لها كده لا ما اقدرش يعني, يعني الكلام في الاكل يعني ان بتحط الاكل تقول لي هنا جميل اقول لها اغشك تقول لا اغشني اقول لها لا وحش انا كده اقول على الاكل الوحش وحش والحلو حلو ما اعرفش اغش بس انتوا ما تعملوش كده غشوهم الرسول اجاز انك انت تقول لمراتك ايه ده قمر يا اختي وطلع عليا ايه الجمال ده قول قول ما يجراش حاجه صلى على سيدنا النبي صلى نسأل الله أن يرزقنا روقان البال اللهم لا تكدر الصافي آه الحديث بقى اللي مش هغشك فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار يا جماعة يوم القيامة ده يوم عجيب جدا أسأل الله أن يجمعني بكم في الجنة بغير حساب اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب قيامة عجيبة جدا واحد يتحاسب وبعدين ربنا قال خذوه فتتخطفه أيدي خ- خمسين ألف ملك يجرونه إلى جهنم نوع تاني ربنا بيجمعهم مع بعض احشروا الذين ظلموا ها وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم ونوع ثالث ونوع رابع فيبدو ان دي مجموعة معينة لها معاصي معينة ربنا امر انهم يتجمعوا مع بعضهم ويساقون الى جهنم فالرسول شافهم ودي اقدار بقى قدر امر بقوم من امتي قد امر بهم الى النار فيقولون يا محمد يا محمد ننشدك الشفاعه فآمر الملائكة أن يقفوا بهم وأنطلق وتصلي عليه أنا عايزكم انتوا بالراحة شوية عشان أسمع اللي ورا لأن يبدو أنهم متكلين عليكم وما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأنطلق وأستأذن على الرب عز وجل فيأذن لي فأسجد وأقول يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار يعني حاسس انت بالكلام طالع ازاي يا رب يا رب في ناس من امتي رايحين جهنم يا رب قوم من امتي قد امر بهم الى النار فيقول لي الرب انطلق فاخرج منهم فانطلق فاخرج منهم من شاء الله ان اخرج فالرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعدي في وسطهم كده فيلاقي واحد فيه علامة صلاة تعال أنت ويلاقي واحد تاني فيه علامة وضوء تعال أنت ويلاقي واحد كده يا رسول الله حبيبي تعال أنت فأخرج من شاء أن أخرج ثم ينادي الباقون يا محمد ننشدك الشفاعة فارجع إلى الرب فأرجع إلى ربي فأستأذن فيؤذن لي فأسجد فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فأثني على الله بثناء لم يثني عليه قبلي به أحد أقول يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار فيقول الله انطلق فأخرج منهم من تشاء فأقول يا رب أخرج منهم من قال لا إله إلا الله ما تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيقول أخرجهم فأقول يا رب وأخرج منهم من كان في قلبه حبة من إيمان فيقول الله يا محمد ليست تلك لك الله ليست تلك لك سيدنا النبي صلي عليه يقول له يا رب اطلع اللي قالوا لا اله الا الله قال له ماشي طلعهم قال طب يا رب كل واحد في قلبه حبه ايمان اطلعه ربنا قال له دي مش بتاعتك انت لان اللي يعلم الايمان في القلب مين قال له دي مش لك دي مش بتاعتك انت فانطلقوا فاخرجوا من شاء الله ان اخرج ويبقى قوم فيدخلون النار فيعيرهم اهل النار فيقولون انتم الذين كنتم تعبدون الله ولا تشركون به شيئا ادخلكم النار فيحزنون لذلك فيبعث الله ملكا بكف من ماء فينضح بها هؤلاء ويخرجهم من النار ويغبطهم على ذلك اهل النار ثم يخرجون فيقول الله وعزتي وجلالي لاخرجن منها من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان وفي روايه من كان في قلبه مثقال ذره من خير الله مش بقول لكم ربنا كريم كريم جل جلال الله جل جلال الله الحديث آه، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب أهوال القيامة ورجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل ابن عبيد وقد وثقه الدار قطني الكلام ده على عهدة معاذ ابن محمد حسين يعقوب هداه الله وأباه والسامعين النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم رفع درجات بعض أهل الجنة يا جن- يا جماعة الجنة 500 درجة بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض 500 درجة في واحد في الدرجة الأولى اللي هم بيقولوا إيه يا رب بس أدخل الجنة ورا باب الجنة بشبر وأقعد مش عايز أكتر من كده ماشي دول في النمرة واحد. في ناس فقيهم بإيه يعني شوف واحد ساكن في الدور الأولاني والتاني ساكن في الدور 500 500 فرق شاسع لذلك تساءل ابن القيم سبحان الله نسيت اجيب الورقه بتاعت ابن الجوزي فين عبد الرحمن اويس ما عملهاش صلي على الرسول صلي آه ابن القيم تساءل قال طيب اللي في درجه واحد ده لما يطلع يزور واحد في درجه 400 ما يزعلش قال لك لا ما يزعلش ليه ما هو في الدنيا رضي بحالته دي يبقى في الاخره هيرضى بحالته دي إيه ده انا كويس كده احسن من غيري صح ولا لا آه، يا- يا سلام اللي انا فيه ده احسن من النار مش هيقول آه، آه، هي في ناس نفسيتهم كده لكن في ناس تانيين نفسيتهم يعني اقول لكم ايه ان بعض الناس من يوم ما عرف ان بعض الناس سيرى الله كل جمعه مره وبعض الناس سيرى الله كل يوم مرتين بكرة وعشيا يسأل الله في كل صلاة أن يرزقه الله بكرة وعشيا م- مش مش هينفع ان انا ابقى في الجنه ويعدي يوم ما اشوفش ربنا ينفع ينفع عند بعض الناس لكن عند بعض الناس تانية آه ما ينفعش آه، انا انا عايز اشوف ربنا الصبح وليل ازاي ابقى انا في جنته في محل إكرامه وأحرم من رؤيته ومن تكليمه وقد عشت الدنيا أمني النفس بذلك فسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم سيشفع لبعض آه، أمته في رفع درجاتهم واحد في درجة رقم اتنين وراح زار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انت فين قال له انا في اتنين يا رب ارفعه يترفع لميتين ماشي على قد بقى ما ربنا يكرمه بالرفع النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم حديث عكاشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد فأنظر فأرى سوادا في الأفق أقول هؤلاء أمتي فيقال لا ولكن انظر عن يمينك فأرى سوادا يسد الأفق وانظر عن يسارك فأرى سوادا يسد الأفق فيقال هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا دخلوا الجنة بغير حساب قال له كل دول ومعاهم سبعين ألف دول أنا بقول لكم يا جماعة اللي دخلوا الجنة بغير حساب ده طلع من القبر يعني زق ال- ال- المجاديل القبر كده طلع فوق لقى سائق وشهيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فشت. وراح على الجنة كده ما شافش حاجة عدل اللهم اجعلنا منهم يا رب فالرسول لما شاف الموقف دول امتك ودول امتك وفوق من دول في ناس مريحين في الجنه اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا هيقيلوا في الجنه ساعه القيلوله اللي الناس فيها في الحر هم هيبقوا عندنا يقولوا في الفلاحين مكوعين مكوعين في الجنه مريح فارد ظهره في الجنة والناس بتتحاسب بقى واللي بيجري من النار واللي بيدور على اللي يسأل واللي وهم فين مريح اللهم اجعلنا منه اهو ده اللي بنقول عليه بقى ايه عدى اللهم اجعلنا منهم عدوا دول فالشاهد سيدنا عكاشة بن محصن الرسول قال كده ودخل دخل بيته وربنا يرزقنا الحج والعمرة اللهم يسر لنا الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم أكرمنا بالحج والعمرة وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة اما تروح كده ربنا يكرمنا بالعمرة وزيارة مسجد سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم هتلاقي الغرفة بتاع سيدنا النبي على حرف المسجد فكان الصحابة لما يقعدين في المسجد والرسول في الغرفة يبقى سامعهم بيقولوا ايه فدخل الغرفة سمعهم بيتناقشوا خرج قال لهم بتكلموا في ايه قالوا في السبعين ألفا فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون اللهم اجعلنا منهم انتوا ضحكتوا النهارده كتير اضحكوا كمان مره يلا لله آه، كنت زمان وانا صغير ما باخدش علاج ما باخدش ادويه خالص دلوقتي باخد ادويه قد كده الحمد لله ربنا يعافي كل مبتلى كنت رافض اخد ادويه بناء على هذا الحديث انها ما بيتطببوش ما بيتعالجوش لا آه لا يسترقون يعني ما بيطلبوش علاج فالمهم في مره كنت معتكف ومرضت مرض شديد فجابوا لي الدكتور فالدكتور كتب علاج وقال لهم هاتوا لي العلاج ده فقالوا ما بياخدش علاج قال لهم قال له- قال لهم ما بياخدش علاج ليه؟ قالوا بي عايز يبقى من 70000 قال يا عم ده خلصوا من زمان خد خد من ساعتها وانا باخد ال- لا لا انا ما صدقتوش هم ما خلصوش الله اعلم هذا لا اكيد الامه فيها بقيه من هؤلاء اللهم اجعلنا منهم لكن آه، آه، ال- القضيه في آه، اخذ العلاج ده موضوع تاني لكن ال- آه، في مذهبنا مذهب الامام احمد ان ترك التداوي افضل ان ترك التداوي افضل وعندنا بحث في كده ممكن ابقى اديهولكم او في كتاب في كتابنا اللي هو اسمه ايه أبشر يا حبيب الله هو الطبيب نحاول نوزعه عليكم المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله ربنا يكرم بس ولاقي العدد بتاعكم انتوا تطلعوا لكم كام 150 172 واحد ماشي صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم آه الشاهد فقال عكاش الرسول قال هم الذين لا يسترقون لا يسترقون ما يطلبوش من حد انه يرقيهم ماشي يا رجب ما تقولش لحد ايه ارقيني ما يقولش لحد ارقيني فده اللي يس- بيستدل بها على عدم التطبب قول لي طب وحديث آه، تداووا عباد الله احنا قلنا ان تداووا ده مش للفرض وانما للندب الدليل ايه ما الذي صرفه وهو امر الى الندب حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع فقالت يا رسول الله اني اصرع واني اتكشف فاسال الله ان يشفيني فقال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة ولا يخير في فرض كان قدامها فرصة بكلمة أنها تشفى لكن هي اختارت الصبر فالرسول أقرها عليه قالت بل أصبر ولكني أتكشف أدعو الله ألا أتكشف الشاهد إيه إن لا يسترقون ولا يتطيرون ما بيتشأموش ولا يكتوون ما بيعملوش عمليات وعلى ربهم يتوكلون الكي اللي هو الدواء الكي اللي بيكوا نفسهم بالنار الشبه العملية كده يعني دلوقتي وعلى ربهم يتوكلون صادقون في التوكل قال عكاشة ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله قال أنت منهم يا بختك يا سيدنا عكاشة يا بختك عشان كده قلت بقى الملافظ ساعد الملافظ ساعد ممكن كلمة إن الرجل لا يقول الكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها في الجنة درجات وإن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا كلمة كلمة واحدة تطلع من لسانك في لحظة كلمة يغضب بها ربنا عليك شت، وخلصت وكلمة ربنا يرضى بها عنك وبرضه خلصت خلصت عدى ادعو الله ان اكون منهم قال انت منهم قال رجل اخر وانا يا رسول الله قال سبقك بها سبقك بها عكاشة خلصت شفت بقى عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا ودليل آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله الشفاعة لأمتي فقال لك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قلت يا رب زدني فزادني ربي سبعين ألفا مع كل ألف مع كل ألف سبعين ألفا كريم سبحانه وتعالى يعني هم سبعين ألف وسبعين سبعين ألف سبعين سبعين ألف تاني قال فقلت يا رب زدني سيدنا النبي يصلي عليه عارف ربنا كريم كريم ربنا كريم عشان كده لما تسأل ربنا خليك طماع اطمع اطمع في كرم ربنا يقول يا رب كمان و- واديني يا رب كمان سبحان الله العظيم سيدنا سيدنا أيوب اغتسل عريانا فأثر الله عليه جرادا من ذهب فصار يجمعه في كمه فقال ربنا يا أيوب ألم أغنك عن هذا قال ربي لا غنى لي عن بركتك لا غنى لي عن بركتك أهي الكلمة دي هتخبط في واحد منكم دلوقتي إن أحيانا بعض الناس بيقول لربنا كفاية كده بقى مش عايز عنده عيلين 3 4 5 17 18 19 عنده 20 عيل وبعدين يقول لربنا ايه لا انا مش عايز عيال تاني بقى اوعى تعملها اوعى تعملها ما تقولش لربنا مش عايز خليك دايما فقير ومحتاج قول له ربي اني لما انزلت الي من خير فقير قول لي وربيهم ازاي يا ابني هو انت اللي بتربيهم اللي بيربيهم الله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا اوعى تقول لربنا لا ما ت- قلنا من الأدب إذا فتح لك سببا ألا تترك السبب حتى يتركك السبب يا رب اوعى ربنا يفتح لك باب خير وتقول بس كده خلاص مش عايز خليك في السبب لحد ما يغلق عنك السبب قلت يا رب زدني فحسى لي بيديه مرتين وعن يمينه وعن شماله الله أكبر انا بقول لكم الاحاديث دي من غير تخريج بس تاكد ان كل حديث بقوله لك صحيح لو في ضعيف هقول لك ان ده ضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي وأقول يا رب أمتي يا رب أمتي فيا رب أمتي فيقول الله يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة فأدخل ومعي فقراء المسلمين اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين النوع السادس من أنواع الشفاعة الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك شيء عجيب جدا أبو طالب ده شيء عجيب جدا من أعجب الأشياء أبو طالب كان ظل يحمي النبي صلى عليه عشر سنين وهو على يقين أن رسول الله على الحق وأنه صادق لكن لم ينطق فقط لم ينطق بكلمة الشهادة لم ينطق بكلمة التوحيد فدخل النار ومات على الشرك فسيدنا العباس أخوه أخو أبو طالب قال هتعمل إيه لعمك فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار خفف عنه شوي عن ابن عباس أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب هو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه بس لبس جزمة من جهنم بس شبشب بس الشبشب ده دماغه بتغلي فما بالك بقى من لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش مهاد يعني سرير وغواش يعني الحاف يعمل ايه اللي مرتبته نار والحافه نار النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا وهي لكل مسلم وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة النوع الثامن من أنواع الشفاعة شفاعته في أهل الكبائر من أمته اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين رب قنا السيئات رب قنا السيئات رب قنا السيئات اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي اللهم اصرف عنا الذنوب والمعاصي فإنه من تصرف عنه السيئات يومئذ فقد رحمته اجعلنا من المرحومين هذا نوع متواتر من الأحاديث أه تكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات هذا الحديث يروى متواترا عارفين المتواتر يعني ايه الأحاديث نوعين نوع أحاد ونوع متواتر المتواتر الذي رواه العدد الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب يعني ايه احنا مش هنشرح مصطلح بقى انتوا ناس كلكم علماء ف ال ال ال السند بتاع الحديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد وسيدنا ابو هريره سمع الحديث ده الحديث ده حديث انس بن مالك سيدنا انس بن مالك سمع الحديث ده فرواه من الصحابه عش- سبعين واحد وبعد كده التابعين اللي سمعوهم من الصحابه 500 واحد اللي رووه وبعد كده اتباع التابعين الجيل الثالث 1500 واحد والجيل اللي بعده 5000 واحد يبقى العدد الكتير اللي بيروي الكلام ده يستحيل انهم يتفقوا انهم يقولوا كلام كذب ليه لان واحد من المدينة واحد من بغداد واحد من اليمن واحد من سمرقند واحد من واحد من واحد من يستحيل تواطؤهم على الكذب يبقى ده اسمه حديث متواتر يوجب العلم الضروري أو العلم اليقيني يبقى كده الحديث ده يقينا صح ده الحديث المتواتر يقينا صح يلزم العمل به والحديث الأحاد يلزم العمل به هذا مذهب أهل السنة والدليل على ذلك أن الصحابة عملوا بخبر الواحد لما قال لهم أن ال- القبلة قد تحولت والرسول قابل الخبر الواحد في لما ذكر له أن الهلال هلال رمضان فقبل خبر الواحد فالعمل بخبر الواحد مش ده موضوعنا لكن احنا عايزين بس نفرق بين خبر الواحد او حديث الاحاد والحديث المتواتر الحديث ده متواتر قال رسول الله شفاعتي لاهل الكبائر من امتي اوعى تقول حلو اعمل لي بقى شويه كبائر ده احنا بنقول ان عايزينك تدخل الجنه بغير حساب كبائر ايه كبائر ايه وذنوب ايه انت عايز تعمل ذنوب وتدخل جهنم وبعدين الرسول يشفع لك ويطلعك انت قد جهنم قدها يا طب حط ايدك على البوتاجاز كده وقول لي ايه رايك لا ما حدش قدها يؤتى بانعم اهل الجنه يعني كان عايش ملك 100 سنه ودخل النار لحظة يغمس بس غمسة فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال هل رأيت نعيما قط هل مر بك خير قط فيقول لا وعزتك يا رب قدام ربنا بيحلف بعزة الله ان عمره ما شاف خير من غمسة واحدة اللهم نجنا من النار اللهم قنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ثم يأتي الكلام نبدأ الدرس بقى على كيف نحصل شفاعة النبي محمد واحنا قلنا ان سبب المرة اللي فاتت اللي هو الفقر ادخل انا وفقراء المسلمين ودعيت قلت اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين واحد جه معايا بعد الدرس وقال لي على فكره انت بقى لما قلت اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين انا ما قلتش امين انا مش عايز ابقى فقير انا عايز فلوس عايز ابقى غني فقلت له للاسف ان انت مش فاهم يعني ايه فقراء المسلمين يا عم كرم